إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا معلوم أن الدنيا دار اختبار وابتلاء وأن الله سبحانه وتعالى جعل من السنن الكونية التي لا تتخلف ولا تتبدل أن يمتحن العباد وأن يبتليهم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فلابد من امتحان لهذه القلوب لابد من امتحان للإيمان حتى يعرف الإنسان منا ما منزلته عند رب العالمين وما مكانه في الطريق إلى الله تبارك وتعالى فلا بد من الامتحان والاصطفاء قال الله جل وعلا في مفتتح سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فهذا سيبتلى في دينه وهذا سيبتلى في أهله وأبنائه وهذا سيبتلى في جسده وصحته وهذا سيبتلى في ماله وهذا سيبتلى في وظيفته وهذا سيبتلى في جاهه وسلطانه وعلى قدر الإيمان ستبين معادن الناس فيثبت أهل الحق أهل الإيمان والتقوى ويتزعزع ويزل أهل العصيان وأهل النفاق والعياذ بالله تعالى تعالوا في هذه الجلسة نفتح هذا الملف الذي ينبغي أن نتصفح أوراقه بين الفينة والفينة لأهميته ذلك لأن الابتلاء إذا كان سنة كونية لا يخلو منها بشر فينبغي أن نتعاهد مثل هذه المعاني ونجدد الإيمان بها علينا أن نستشعر كم كانت البلية على خير البرية صلى الله عليه وسلم ليهون بعد ذلك أي ابتلاء احنا قلنا أن كلنا هنبقى كده ومفيش حد بيسمعني وما يكونش عنده ابتلاء معين في أي حاجة من اللي احنا ذكرناها أو في غيرها مال وزوجة أولاد وظيفة و و و و الكل مبتلى فإذا هو شهد هذه المشاهد هان عليه كل بلاء انظروا إلى كلام ابن الجوزي الماتع في صيد الخاطر وهو يتكلم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله وأن يدري من أين ينشأ الرضا فليتفكر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز ترضى عايز تتعامل بأعلى المقامات احنا قلنا البلاء تتعامل معاه بمقامين يا إما صبر يا إما رضا الصبر تتجرع مرارة القدر دون تسخط تتجرعها دون أن تتسخط لا بقلبك ولا تتشكى بلسانك تحبس نفسك عن مثل ذلك اللي هو ده مفهوم الصبر عشان كده الصبر في اللغة معناه الحبس حبس النفس عن عن التسخط وحبس اللسان عن التشكي ده الصبر المقام الأعلى مقام الرضا انه يتلقاها بنفسية تانية خالص كل الذي يأتيني من حبيبي فهو حبيبي هكذا يتعامل بالنفسية دي فالبيقول عايز تاخد تجربة عملية يعني لما هناخد الكلام ده نظري هيبقى الموضوع تطبيقه مش سهل عشان يعني تقعد تقول لي طب ما انا قلبي مش حاسس بالمعاني اللي انت بتتكلم فيها دي يقول لك عايز تاخد الدرس المستفاد خده بالتفكر في احوال النبي صلى الله عليه وسلم وحط المشاهد دي قدامك وبرمج بيها دماغك يقول فانه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه راى ان الخالق مالك وللمالك التصرف في مملوكه لما عرف ربنا النبي صلى الله عليه وسلم باعلى معرفه قال أن الله سبحانه وتعالى مالك أمري يدبره كيف شاء نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد فقال فرآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا فسلم تسليم مملوك لحكيم يبقى هو ربنا أعلم ربنا أحكم خلاص يبقى أنا اللي جاي في دماغي ده دلوقتي طب ليه ما كانش كده ليه ما كنتش خدت الرزق ده دلوقتي كانت فرقت كتير قوي انت ناظر للامور بقصور عقلك انت شايف الموضوع يمكن بعين واحده مش واخد بالك من الامور الاخرى ممكن يديك ده لكن هيترتب عليها كذا وكذا وكذا قصه الخضر بتقول المعاني دي لما نظر موسى الى الامور من حيث العيان ولم يرى مآلات الامور حكم على الشيء بانه سيء ليه يحصل كده ليه يحصل كده ليه يحصل كده لكن لما اطلعه العبد الصالح على ما في الأمر من حكم بان الأمر شيئا آخر هو كده فيراه حكيما فيسلم تسليم مملوك لحكيم فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير أهو الرضا اهو يحصل حاجات قد كده وقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما بيلتفتش ولا من الطبع تأفف ولا يقول بلسان الحال يا لو كان كذا لا يقول بل يثبت للأقدار ثبوت الجبال لعواصف الرياح انظر هذا سيد الرسل بعث إلى الخلق وحده والكفر قد ملأ الآفاق فجعل يفر من مكان إلى مكان واستتر في دار الأرقم والأرقم غلام صغير لم يتجاوز السادسة عشر من عمره ولد صغير هو ده اللي هنستتر في بيته علشان نعلن الدعوة وهم يضربونه إذا خرج ويدمون عقبه ويلقون السلا القذر على ظهره وهو ساكت ساكن يعني ما بيقولش طب ليه أعذب وليه أضرب وليه يحصل لي كذا وكذا وكذا ده أنا بقول كلمة الحق إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت طب يا رب يعني اكفيني الشر أليس الله بكاف عبده اكفني شر هؤلاء ألست مصطفاك وحبيبك وخليلك ما بيقولش وما بتطلعش في أي موقف يقول يخرج كل موسم فيقول من يؤويني من ينصرني ثم يخرج من مكة فلم يقدر على العود إلا في جوار كافر المطعم بن عدي يروح الطائف وعلى إنها بقى خلاص لسه طالعين من ثلاث سنين في الشعب ثلاث سنين جوع وثلاث سنين حصار شديد فخلاص سينفس عنه فهنطلع الطائف نطلع الطائف بقى يحصل نوع من الفتح لا يلاقى بأشد العنت ويعامل معاملة سيئة ويوبخ ويضرب من الصبية حتى يدمى عقبه حتى يلجئوه إلى حائط عتبة بن شيبة وغيرهم علشان مش لاقي مكان من كتر الضرب بدأ يستخبى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان من كتر ما لاقى من الأذى وبعد ده كله يرجع وهو حزين وهو بيقول لأمنا عائشة أنه أشد ما بلغه ما كان في الطائف وهو راجع ومشي الأميال وهو مش داري نفسه لغاية ما راح قرن الثعالب ومشي مسافات طويلة جدا النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف الطائف بينها وبين مكة حوالي 100 كيلو أهل السير بيقولوا ذهبها ماشيا وكل العنت ده ويجي يدخل ما ينفعش يخش مكة إلا بالتأشيرة والتأشيرة إنه واحد لازم يقول ده في حمايتي فما يلاقيش غير كافر يدخل في حمايته بصوا بقى ابن الجوزي يقول إيه ولم يوجد من الطبع تأفل ولا من الباطن اعتراض إذ لو كان غيره حط نفسك مكانه لقال يا رب أنت مالك الخلق وأقدر على النصر فلما أذل ليه يحصل لي كده كما قال عمر رضي الله عنه يوم الحديبية فقال ألسنا على الحق فلما نعطى الدنية في ديننا ولما قال هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم آدي موقف الرضا إني عبد الله ولن يضيعني فجمعت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما إنه أمل لله بمقام العبودية إني عبد الله إقرار بالملك وكأنه قال أنا مملوك يفعل بي ربي ما يشاء هو سيدي ومولاي وقوله لن يضيعني بيان الحكمة وأنه لا يفعل شيء عبثا ادي الدرس التطبيقي العملي في كلمتين النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك بنتعلم من المواقف علشان الموقف لما نفتكره نبتدي يهون علينا اي شيء بنتعلم من لسانه صلى الله عليه وسلم لساننا ينطق يقول ايه في الموقف ده انا عبد ولن يضيع دايما لما يجي حد يجي يسال سؤال تيجي الاخت تلاقي تقول انا معذبه عشان النقاب يجي الاخ يقول ده انا اهلي واقفين لي بالمرصاد ويجي فلان يشتكي وفلان يقول تقول له كلمه واحده آه الله امرك بهذا إذا لا يضيعنا خلصت لو عندك يقين في المعنى ده الله ربك وهو عليم حكيم سبحانه وتعالى أنا عبد الله ولا يضيعني شوف بقى المشاهد يقول ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر ولله خزائن السماوات والأرض يعني بص المقارنة حتى هو ابن الجوزي بيعمل الكلام عامل ازاي يقول لك يعني ربه له ملكوت السماوات والأرض إن شاء أن يأذن بالملائكة أن تأتي له بكل ما يشتهيه لكان ورغم كده يحط الحجر ويشتد عليه الجوع ولا يعطى هذه الثمرة أو هذا الشيء أو هذا مما قد يتطلبه ويقتل أصحابه بين يديه ويشوفهم بيتعذبوا بسببه بتبقى أشد شيء على نفس الداعية أنا أريد الخير وبعد كده يتسبب كلامي ده بالنسبة لحد الأذى أنا ما أردت ذلك أنا مش عايز لحد أنه يحصل له حاجة وأنه هو ما يبتلاش بسبب الكلام ده لكن يأذن ربنا سبحانه وتعالى بذلك ما يقولش طب يا رب عشان ما تبقاش مني فيقول ويقتل أصحابه بين يديه ويشج وجهه يوم أحد وتكسر رباعيته ويمثل بعمه وهو ساكت لا يقول شيئا حتى عندما يظهر منه أقل شيء وليس فيه شيء ويقول لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم يقول له ليس لك من الأمر شيء انت فاهم المعاملة تبقى عاملة ازاي بدماغنا مش فاهمين علشان ايه عشان المعاملة دي ما بتتفهمش بالدماغ المعاملة دي اسأل فيها قلبك مش عقلك لو سألت فيها قلبك هتلاقي الموضوع مش كده خالص هو النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش مشكلة طب ازاي لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع الآية دي عمل ايه لما ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء قعد يقول خلاص ماشي هعمل ايه يعني كده ولا بالعكس تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة في الرضا ثم يرزق ابنا بصوا ده ابنه على يديه ويشوفه في النهز الأخير ويموت إبراهيم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ويرزق ابنا فيسلب منه فيتعلل بالحسن والحسين طب خلاص يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ أنه يبقى ليا ولد من الذكور ولحكمة الحمد لله عندنا الحسن والحسين ويبقوا ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيخبر بما سيجري عليهم وأنهم سيقتلون ويحدث لهم ما حدث ويسكن بالطبع إلى عائشة وتكون حبه صلى الله عليه وسلم ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب الناس إليه فيقول ويسكن بالطبع إلى عائشة وكلام ابن الجوزي دقيق ما يقولش أنه قلبه تعلق بعائشة إنما يقول يسكن بطبعه الطبع البشري اللي لا يلام عليه اللي هو لا مجال في الذم فيه أحبها الحب البشري اللي ما فيهوش أي مشكلة فيقول ويسكن بالطبع إلى عائشة فينغص عيشه بقذفها ويستمر قرابة الشهر وهو يعرف هذا الخبر ويدخل البيت ولا يدري ما يصنع صلى الله عليه وسلم ويبالغ في إظهار المعجزات ويبقى يقول له ربنا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسف فيبالغ في إظهار المعجزات لعل الناس يستجيبوا بمثل هذه الخوارق للعادات فيعمل الكلام ده فيقام في وجهه مسيلمة الكذاب والعنسي وابن صياد يطلع مدعي النبوة ليكذبوا دعوته ويقولوا أنه ليس هو خاتم النبيين ويقيم ناموس الأمانة والصدق ويبقى المشهور بأنه الصادق الأمين ومشهور بمكارم الأخلاق وبحسن الأخلاق ودي أشد ما تكون على أصحاب هذه النفوس أن يتهم فيما لا مجال للاتهام به شوف انت لما انت تبقى انت متحرز صدق وتبقى ما تنطقش كلمة الا ذلك وورع الى ابعد حد وبعد كده يتقال عليك كذاب وبعد كده يتقال عليك ساحر يقول ثم يعلقه المرض فيوعك كما يوعك رجلان وبعد كده تجيله الحمى وتبقى لهيب الحمى في جسده اشد مما يجد اي انسان في مثل هذا المرض فيوعك كما يوعك الرجلان يضاعف عليه شدة المرض ثم يشدد عليه الموت فيسلب روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء ملبد وإزار غليظ وليس عنده يومئذ زيت يوقد به المصباح هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت ضع هذه المشاهد التي ذكرها هنا ابن الجوزي نصب عينيك كلما ألم بك ابتلاء سيهون عليك كل ما لكن إذا كان هذا شأن الضيق والشدائد فإن من بعد المحن تأتي المنح وبالصبر والثبات والتوكل والرضا تنقلب الأمور جاء الفرج من الله فقال الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ووعد الله فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وهكذا نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين تعالوا نأخذ بعض تجارب لسلفنا الصالح تكون أيضا دعامة أخرى في هذا البناء بناء الرضا والتعامل مع الله عز وجل من هذه المنزلة وقص عليكم قصة جميلة جدا تنفع الإخوة في هذا الزمان هذه القصة قصة الإمام الأوزاعي وكان أحد كبار أئمة سلفنا الصالح ويشار إليه بالبنان في علم أهل الشام الإمام الأوزاعي يقص قصة حدثت له كان بعض من خرج على بني أمية في وقته قد تولى الأمر كان يدعى عبد الله ابن علي بيقول الأوزاعي هذه القصة فيقول لما قدم عبد الله بن علي على الشام وفرغ من قتل بني أمية لما خلص على الناس كلها وتولى أمور الشام جلس يوما على سريره على عرشه ودعا أصحابه أربعة أصناف وقال للحاشية بتوعه اتقسموا أربع أقسام صنف معهم السيوف مسللة ناس ماسكة السيف ومطلعاه على القتل على طول وصنف معهم الجزرة عمود حديد وصنف معهم الأعمدة نوع من أنواع السيف يعني ونوع آخر معهم خشبة غليظة شومة خشبة غليظة قصيرة تسمى الكافر كوب ثم بعث إليه فلما صرت بالباب أنزلوني عن دابتي وأخذ اثنان بعضدي ثم أدخلوني بين الصفوف فوجدت نفسي أتخطى القتلى الطابور اللي هو ماشي عليه يمين واحد مقتول ويشمال واحد مقتول وقد قتل يومئذ نيفا وسبعين بالكاف ركوب ده بالعصاية بس بالشومة فيك حاجة وسبعين واحد متخلص عليهم حتى أقاموني بحيث يسمع كلامي فسلمت عليه فلم يرد فأخذ ينكت بخير زانة ماسك عصاية في إيده ثم أشار بيده اقعد فجلست على كرسي فقال لي أنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قلت نعم أصلح الله الأمير في مشاكل قال يا أوزاعي ما ترى فيما صنعنا من إزالة أيدي أولئك الظلم عن العباد والبلاد أجهادا ورباطا هو اديني بقى في الأسئلة اللي مش هينفع يجاوب عليها ها احنا كده اللي عملناه ده ظلم ولا احنا بالعكس شلنا الظلم وجاهدنا ورابطنا في سبيل الله فقلت أصلح الله الأمير قد كان بيني وبين داود أخوه يعني من الأول ما جاوبش فبيقول له أخوك كان حبيبي قد كان بيني وبين داود بن علي مودة ليه الأسئلة دي ده أخوك حبيبي يعني فقال لا تخبرني بيقول ففكرت ثم استسلمت للموت ما أصل ما فيهاش فقلت أيها الأمير سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري بص بقى بص الأوزاع هيرد ازاي يقول سمعت محمد بن إبراهيم التيمي يقول سمعت علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هو من الأول قال لك خلاص ما هي قتلة واحدة وانتهينا فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ففهم هو ما جاوبش قال له يعني أنا مهاجر وخلاص وما استسلم للموت قال فنكت بالخيرزان أكثر مما كان راح دابب دبة شديدة وجعل من حوله يقبضون أيديهم على قبضات سيوفهم والحشة اللي واقفة كل واحدة سخنت هو بص الأوزاعي باصص فين ثم قال فما تقول في أموالهم فلوس دول اللي احنا أخذناها قلت إن كانت في أيديهم حرامة هي فلوس حرام كانت في أيديهم كانوا بيغتصبوا الناس فهي حرام عليك أيضا وإن كانت لهم حلالة فلا تحل لك إلا بطريق شرعي واخد بالك بيتلطف برضه في الجواب ما بيدهلوش كده قال له يعني لو الفلوس دي حرام يبقى حرام عليك لو الفلوس دي حلال يبقى لازم تاخدها يعني بطريق شرعي قلت حاجة غلط أنا كده فنكت أشد مما ينكت من قبل رزع تاني ثم قال يا أوزاعي ما تقول في دماء بني أمية قال فسألني مسألة رجل يريد أن يقتل رجل ما هو لو قلت له دماء بني أمية حلال عليك يبقى هيخلص على الناس كلها ولو قلت له حرام يبقى أنا اللي رحت فيها قال فحرت أقول له إيه فقال قد علمت من حيث حت وانت شكلك كده جاي لنا ودماغك مش مظبوطة أجب إلي ما سألتك عنه هتجاوب ولا قلت قد كان لهم عليك عهد برضو مش كانوا الناس دي كانت صحابك في يوم من الأيام وإن كان ينبغي لك أن تفي لهم بالعهد الذي جعلته يعني سيبك منهم بس خلينا احنا أحسن منهم وخلينا ايه نفي لهم بالعهد قال ويحك لا عهد بيننا ايه انت هتساوي بيني وبينهم ولا ايه فاجهشت نفسي وكرهت القتل ما كده خلاص ما فيش ولا اجابه نافعه فقلت ميت ميت فذكرت هو هنا المعلم مقامي بين يدي الله فلفظتها قلت ايه يوم يقوم الناس لرب العالمين كان هي دي بليته يبقى نصبر ونحتسب فلفظت نفسي بس بص المعنى الأوزاع بيتكلم عن النفس البشرية بالظبط إنها هتجزع وإنه خفت من الموت وخوف الجبلي العادي بس إيه اللي هيثبت إيه اللي هيخليك تعرف تتعامل مع البلاء قال فذكرت مقامي بين يدي الله عز وجل فلفظتها فقلت دماؤهم عليك حرام خلاص يلا بقى بتاع السيف يطلع ولا أي حاجة خلينا نخلص فقال ويحك ولمه فقلت حدثني أخوك مش دعوة فقلت حدثني أخوك داود بن علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بواحدة من ثلاث الدم بالدم والثيب الزاني والمرتد عن الإسلام فقال إنك لتقول هذا أنت واثق من اللي أنت بتقوله أنت فاهم أنت بتقول إيه فنكت بالخيرزان أشد من ذلك كله خلاص دي بتاعت الموت فقلت رسول الله قال مش أنا اللي قلت فقلت رسول الله قال فقال ويح أوليس الأمر لنا ديانة واحنا مش بنعمل الكلام ده علشان خاطر نعلي الدين و... وعشان نحمي الناس من المجرمين والظالمين دول فقلت كيف ذاك ازاي دي انا يعني افهمني طيب ده انت قاتل النهارده كام 70 واحد وواقف الراجل بالسيف فقال اليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى لعلي فقلت لو اوصى اليه لما حكم الحكمين يعني لما جعل مساله التحاكم في احداث الفتنه فسكت وقد اجتمع غضبا فجعلت اتوقع راسي يسقط بين يديه كل شويه قلت راسي هتقع بين ايديا دلوقتي ثم قال ألا نوليك القضاء قضاء إيه مش فاهم فقلت قلت دي حيلة إن أسلافك لم يكونوا يشقون علي يعني اللي قبليك ما كانش عايز إن أنا أتولى مثل هذه الأمور وما كانش بيشق عليا في الموضوع أنا مش بتاع قضاء ولا ليا في الليلة دي خالص وإني أحب أن يتم ما ابتدأوني به من الإحسان يعني أكمل جميلهم وعاملني زي ما كانوا بيعملوني فقال كأنك تحب الانصراف عايز تمشي ولا ايه فقلت إن ورائي حرما الحريم بتوعي واللي في رقبتي من العيال وكده وهم محتاجون إلى القيام عليهن وسترهن وقلوبهن منشغلة بسببي عارفين التحقيق شغال فيعني ربنا يكرمك نروح للعيال والزوجة فنكس رحمه ايه مطقطق رأسه ونكست أنتظر يعني ادي القرار وخلصنا فأطلت ثم قلت البول عايز اخش ثم قلت البول عايز اخش الحمام فأشار بيده هكذا أي اذهب روح فقمت فجعلت لا أخطو خطوة إلا ظننت أن رأسي ستقع عندها فخرجت فركبت وسرت غير بعيد فإذا برسوله ورائه ما كانش في حمامات وخد بعض الخلاء يعني فإذا برسوله ورائه قلت بس جه من ورايا هيقول لي ايه تعالى انت رايح فين وقلت قد بعث ليأخذ رأسي هل أصلي ركعتين طب نصلي ركعتين و... ونتكل على الله فكبرت فجاء وأنا قائم أصلي قال لك نصلي يمكن إيه يبقى تيجي في الصلاة حتى تبقى أهل فإذا معه مئة دينار فقال يقول لك الأمير استنفق هذه خد المئتين دينار دول اصرف على نفسك قال ففرقتها قبل أن أدخل بيتي وإنما أخذتها خوفا قلت ماشي ألف حمد وشكر لك يا رب منك مقبولة يا باشا ففرقتها قبل أن أدخل بيتي وإنما أخذتها خوفا ويقال إن الأمير عرض عليه الفطر عنده فأبى أن يفطر عنده تأتي منح الله تبارك وتعالى للعبد بعدما ظن تماما أن لا يكون من فرج وهكذا إذا اشتدت تأتي من بعد ذلك بشارات الفرج للفرج أسباب كثيرة هذه النقاط العملية يعني احنا خدنا كده كذا حاجة خدناها من كلام ابن الجوزي في الصيد ومن قصة الأوزاعي ها هنا لتكون بمثابة التطبيقات الواقعية والعملية كيف يتعامل الإنسان مع البلية لكن حتى تعرف كيف تتفاعل أيضا حال الابتلاء فعليك أن تنظر في هذه الأمور وهي أسباب الفرج أولها ترك المعاصي فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة قال الله جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا فمن أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال قال أبو سليمان الدراني الكلام المشهور الجميل من صف صفي له ومن كدر كدر عليه ومن أحسن في ليله كفي في نهاره ومن أحسن في نهاره كفي في ليله وكان شيخ يدور في المجالس فيقول من سره أن تدوم له العافية فليتق الله عز وجل عايز ربنا يعافيك عايز ربنا يسترك عايز ربنا يعاملك بمقتضى هذا الإحسان والإكرام فيرفع عنك هذه الابتلاءات أو يكون وقع هذا البلاء عليك يسيرا هينا عليك أن تنظر أول ما تنظر إلى ذنبك الذنب هو اللي عمل فيك الكلام فإن صدقت في التوبة وأحسنت عوفيت كان الفضيل بن عياض يقول إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلقي دابتي وجاريتي وإنما يعرف الزيادة من النقصان المحاسب لنفسه عايز تعرف أنت فين والله ما لجرح بميت إيلامي تيجي البلايا وانت مش فايق وانت مش داري وتبص في حاجة تانية خالص وتقول كل الناس بيحصل لها الكلام ده ولا تقف مع نفسك وقفة المحاسبة إنما اللي يعرف هو فين اللي بيحاسب نفسه يا وردي النهاردة قصرت فيه فاكرين أنا قلت لكم القصة دي لما أحد مشايخنا أصيب بحادث فخدنا الشيخ وطلعنا بيه على المستشفى والشيخ واحنا شايلينه قاعد يقول اه النهارده ما قلتش في اذكار المساء اللهم عافني في بدني هو بيحاسب نفسه على ايه وفاهم عن ربنا ايه هو ده يا جماعه المعنى المطلوب هنا اذا متى رايت تكديرا في الحال فاذكر نعمه ما شكرت او زله قد فعلت واحذر من نفار النعم ابتعاد النعم ومفاجاه النقم ولا تغتر بسعه بساط الحلم فربما عجل انقباضه مش عشان ربنا حليم ولا يعجل لك بالعقوبه تريح دماغك احذر من عاقبه الاستدراج اذا كنت معافى والنعم تتوالى وانت للاسف مقيم على معصيه الله قال الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ما بأنفسهم يبقى أول حاجة عايز تعافى ويأتيك الفرج عاجلا حقق معنى التوبة واصدق الله في ذلك يأتيك الله عز وجل بالفرج السبب الثاني من أسباب الفرج التوكل على الله تبارك وتعالى اللي هو ايه الهم جه ارمي الحمل عليه فوض أمرك إليه اذكر كما قال الأوزاعي اذكر مقامك بين يدي الله وتوكل عليه قال الله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحان الله في سورة ايه سورة الطلاق والطلاق بلاء للمرأة وبلاء للرجل وكأن تجد سورة الطلاق فيها تيسير عجيب وتجد فيها كلام سلوى لقلوب هؤلاء المبتلين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب حط نفسك كده في محل واحد قد ابتلي بهذا البلاء فبيقول له الحل ايه وواحده بنفس الحال الحل اتق الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يأتيك بالفرج ويرزقك من حيث لا تحتسبين وهنا يقول ومن يتوكل على الله مالكيش دعوة انت انت قاعدة شايفة الناس هتقول عليك مطلقة وانت قاعد تقول خلاص تجربة فاشلة وانا مش هعرف اعيش تاني هعرف يكون ليا تجربة افضل ولا لا ونفسيتي ومشاكل الحالة الاولى يقول الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه من كل مكروه ومن كان الله حسبه فقد أدرك الأمن التام والنجاه الكاملة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الله كافينا الله ناصرنا الله يدافع عن الذين آمنوا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله وصاروا ساعين في رضوان الله وتنزلت عليهم رحمات الله تبارك وتعالى واصطفاهم والله ذو فضل عظيم السبب الثاني للفرج التوكل السبب الثالث الصبر والتفكر فبالصبر يتحمل الإنسان مرارة الألم وبالتفكر يدرك سرعة انقضاء الألم يقول لك إيه استناني بس أنت دلوقتي جالك المرض أنا بقعد أقول كده للمرضى بالذات لما يكون واحد يعني قد مرض مرض صعب ومش قادر يتحمل مرارة ذلك ويكون له شدة في بدنه طيب هتقعد تقول آه وهتقعد تقول ليه وهتقعد تعمل كذا إيه اللي هيحصل هيتغير هل التشكي هيريحك ولا شيء كأنك تضرب برأسك في الحائط قاعد بتضرب دماغك في الحيط مش هينفع إذا تفكرت ستجد الأمر غير ذلك بص ابن الجوزي برضه في الصيد بيقول المعنى ده فبيقول إيه لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت وإن كان الطبع لا يملك طبعك هتجزع وإنت كنفس بشرية كبني آدم لما يحصل الكلام ده هتلاقي نفسك بدأت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ليه كده و... يبدو ان ربنا سبحانه وتعالى لا يريدني وربنا سبحانه وتعالى بيعاقبني و... ويقعد بقى يتسخط وينظر الامور بالنظاره السوداء فبيقول لا لا لا لا تنزعج من المرض او من نزول الموت الا انه ينبغي له التصبر مهما امكن اما يفكر اهو بيفكر في بقى لطلب الاجر بما يعاني عشان يا اخي ده يكون كفاره لذنبك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكه يشاكها أو لبيان أثر الرضا بالقضاء أنا راضي يا رب كل اللي يجي منك أنا راضي به وما هي إلا لحظات ثم تنقضي أي بلاء يبدأ كبيرة ثم بعد ذلك يزول شيئا فشيئا أي إنسان ابتلي بأشد أنواع الابتلاءات حتى اللي هو عارف أنه هيحصل له وهيجرى له وإنه وإنه يبتدي كبير قوي ثم يتلاشى خلاص يعني انا هقعد في الكرب ده طول الوقت الاكتئاب ده وهشيله فوق دماغي خلاص هيحصل ايه يعني هيحصل ايه اكتر من كذا وليتفكر المعافى من المرض في الساعات التي كان يقلق فيها اين هي في زمان العافيه ذهب البلاء وحصل الثواب كما تذهب حلاوه اللذات المحرمه ويبقى الوزر هو كده اللي أذنب الذنب الفلاني عشان يذوق متعة معينة وعمل قد كده راح فجر فجور معين وقعد يعمل ويسوي هي لحظة لها مقدارها وتنتهي مات عشان ياكل الأكلة الفلانية ولا يعمل كذا وسرق وعمل وسوى وغش ونصب واحتال عشان يعيش العيشة اللي قبها هيقعد في المكان يوم اتنين تلاتة وخلصت اللي بينام على ريش النعام واللي بينام على الأرض اللي بينام على ريش النعام يقول لك والله ما بتفرق هي لحظة النوم إن أنا نايم مستريح شوية بعد كده نمت وممكن تنام على ريش النعام تصبح تلاقي ظهرك مش عارف عامل إزاي وأحوالك إيه والتاني نايم على الأرض وصحته زي الفل ومفيش مشكلة المسألة مش كده ما بتتحسبش كده فاهمين؟ واحد كان مفتون بامرأة وعنده استعداد ودفع لها مهر قد كده وجاب لها وحط لها وسوي لها وبعد شوية خلاص استمتع بها يوم اتنين تلاتة خلصت بقى يا إما يتطلب غيرها يا إما يبتدي يقول صفقة خاسرة هو ليه بيقول كده لأن هو ساعتها الشيطان محسسه هي دي يا ابني دي المتعة ده انت عمرك ما هتدوق المتعة في الدنيا الا ب- هي دي دي مش عارف ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه وقاعد بيكبر في الموضوع قوي بعدين لما يستمتع بيه لاقيه خلص كل حاجه في الدنيا كده العربيه لاخر موديل تقعد فيها في الاول تتكبر وتبقى عايز تقول للناس يا جماعه دي بكام مليون ودي مش عارف ايه وبصوا بصوا ادوس على البتاع كده يعمل كده وبص على مش عارف ايه يعمل ايه ودي بقى بال GPRS والقصه والافلام وال... خلاص بعدين ركبتها بتروح المشوار بتروح المشوار خلصنا اتعودت عليها ويبتدي يقول لك ده نزل احسن منها فما هي الا لحظه ثم تنقضي ده في اللذة وبرضه في البلاء نفس الحكاية هو في الأول خالص الواحد دلوقتي حي... هيركبوا له محاليل وهيعملوا له مش عارف ايه وحاسس بقى بالكرب وانت من بره قاعد تعيط عليه وبتاع وهو تشكى وخلصت خلصت الموضوع انتهى يعني لا ينبغي أن يتعامل بهذا النوع من التفكر يقول بص ابن الجوزي فكر معايا بيقول لك ايه يمضي زمان التسخط بالأقدار ويبقى العتاب هقعد اتسخط وايه اللي هيحصل؟ هعاقب عليه واحاسب عليه يوم الدين. طيب وهل الموت الا الام تزيد فتعجز النفس عن حملها فتذهب. حتى الموت نفسه اللي فيه السكرات ولا اله الا الله ان للموت لسكرات تعب تعب تعب تعب تعب ملهاش نهايه ليها نهايه وصل لاعلى درجه وهيموت خلاص هينقضي الامر يقول فليتصور المريض وجود الراحه بعد رحيل النفس يا سيدي لو انت هتموت فكر فيما بعد فكر في ان ان شاء الله يكون المرض ده سبب من اسباب دخولك الجنه فترتاح الراحه الابديه قال متى الراحه قال عند اول قدم تضعها في الجنه كما يتصور العافيه بعد شرب الشربه المره خد الدواء ده وبعلش وخلاص فاذا فالتفكر والتصبر والفهم من احد الاسباب المهمه جدا لحصول الفرج السبب الرابع التواصل مع الله تبارك وتعالى باقام الصلاه لانه اصعب شيء في البلاء حالتك النفسيه حالتك انت يقول لك حالته المعنويه ممتازه و و وبتوع الطب بيقولوا الكلام ده انه ده بيساعده جدا جهاز المناعه داخل جسمه بيبقى اقوى انما المتسخط الضغط مش مظبوط وفي مش عارف هرمونات وافرازات معينه بتبقى في الجسم وينتج عنها اصلا خلل في اعضاء مش عارف ايه ويعمل ايه كل ده التاني الراضي الساكن اللي مفيش مشكله خالص سبحان الله الامر يختلف تماما الدكتور خالد الجبير صاحب قصص كثيرة جدا بيحكي عن أحوال واقعية حدثت بيقول كان أحد الشباب بنقيس الضغط بتاعه كان الضغط المنخفض بيوصل ل 20 و 30 فقلت له قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله لأنه خلاص هيموت فسبحان الله أول ما نطقها بيقول والله بقى نورمال بقى الطبيعي وصل ل 130 أول ما نطقها نطقها بقى الضغط بتاعه عادي جدا تلفظ بالشهادتين ثم مات في اللحظة اللي هو بيقول فيها الشهادة كل حاجة متظبطة فالتواصل بالله تبارك وتعالى لا شك من أعظم الأسباب اللي تخليك أكثر استقرار علشان كده قال الله جل وعلا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين دي اللي في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون بص اهو علاج ضيق الصدر علاج المشاكل النفسية كلها قال الله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أرحنا بها يا بلال كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة إذا من أعظم الأسباب في علاج الهموم والغموم وتفريج الكربات التواصل بالله عن طريق إقام الصلاة هذا السبب الرابع السبب الخامس الذكر فلا شك أن الذكر يطمئن القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاذكروني أذكركم فإذا ذكرك الله فمن أنت إذا من أهم أسباب التغلب على الشدائد والكربات أن يكون العبد ذاكرا لربه يذكر لربه حسن فعله فيكون مثنيا على الله راضيا عن الله فذكره لله بذلك يشرح صدره ويفرج همه فإذا ذكر الخائف ربه ذكره الله بالأمن والسكينة والطمأنينة والذكر يختلف فتعرفون القرآن ذكر الدعاء ذكر فمن ذلك الدعاء في مثل هذه الأوقات فإنها من أعظم الأسباب لتفريج الكربات أيضا كما قال الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وأيضا القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال الرجل له أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك قال إذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرة فيكفيك الهم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات بقى كده عشان يفرج كربكم صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي عشرة حين يصبح وحين يمسي وجبت له شفاعتي عشان كده قلنا عشرة يعني لعلها تكون سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور أيضا الدعوات المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتفريج الكرب فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت نقولها تاني عشان مش محفوظة اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فهذه هي أسباب تفريج الكربات علينا أن نتواصى بها لتكون فرجا لنا بعد ضيق وأختم بهذا الأثر وكأن الله تبارك وتعالى يقول لك حال الشدة واسمعه بقلبك وأغمض عينك وعش مع هذه المعاني الإيمانية العالية كأن الله يقول لك أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم أيرجى غيري ويطرق بابه وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني من الذي أملني لنائبة فقطعت به أو من ذا الذي رجاني لعظيم فخيبت رجاءه أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتح له أنا غاية الآمال فكيف تنقطع الآمال دوني أبخيل أنا فيبخلني عبدي أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي فما يمنع المؤملين أن يؤملوني لو جمعت أهل السماوات والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله لم ينقص ذلك من ملكي ذرة كيف ينقص ملك أنا قيمه فيا بؤسا للقانطين من رحمتي ويا بؤسا لمن عصاني وتوثب على معاصي ومحارمي فأين عني تهرب الخلائق فأين عني تهرب الخلائق وأين عن بابي يتنحى العاصون يا مؤملا غيرنا بما تعوضت يا تاركا طريقنا ماذا وجدت يا عباد الله استشعروا هذه المعاني في قلوبكم واخلعوا من قلوبكم بذور التسخط وطهروا قلوبكم من شوائب عدم الرضا وتلقوا الأقدار بقلوب منشرحة وبأفواه مبتسمة فالله حبيب قلوبنا ولن يضيعنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم